بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل إصحاح عشرة من سفر نحمي انتهينا في إصحاح تسعة إنه صلوا صلوة طويلة قوي ووعدوا ربنا يجددوا العهد ووضعوا ميثاق بينهم وبين ربنا على اعتبار عملوا السور ورجعوا لعزهم القديم وهيظبطوا حالهم الروحي والميثاق ده هيختموه الكهنة واللاويين والرؤساء كممثلين عن الشعب فيقول في أول إصحاح عشرة والذين ختموا هم نحمية الترشاسة وصدقية وسرايا وعذاريا وابتدى يقول أسماء كتير قوي ومن عدد 28 زي ما مكتوب عندكم وباقي الشعب والكهنة واللاويين والبوابين والمغنيين وكل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله شوفوا التعبير الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله يعني اللي هيمشي ورا ربنا لازم ينفصل عن شعوب الدنيا اللي هيمشي ورا كلام ربنا هيبقى مختلف عن الدنيا مش ممكن تبقى مسيحي وتبقى زيك زي الدنيا أبدا ما ينفعش لازم تبقى مختلف ولازم تنفصل عن طباع الناس العادية وأخلاقهم وأفكارهم ومبادئهم ولبسهم وكلامهم لازم يحصل نوع من الانفصال إلى شريعة الله ونسائهم وبنيهم وبناتهم كل أصحاب المعرفة والفهم لصقوا بإخوتهم وعظمائهم ودخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله التي أعطيت عن يد موسى عبد الله يعني كلهم بستاتهم بعيالهم بكل اللي لزقوا في ربنا حطوا عهد او ميثاق ان هم يمشوا ورا كلام ربنا اللي قاله وقت موسى وان يحفظوا ويعملوا جميع وسائل رب سيدنا واحكامه وفرائضه من اهم البنود اللي كانوا لخبطوها ايه الا نعطي بناتنا لشعوب الارض ولا ناخذ بناتهم لبنينا الوصيه دي كان ربنا قالها وكررها كتير قوي انه اوعوا تختلطوا بالشعوب واوعوا تتجوزوا من الشعوب غير المؤمنة وعشان كده لغاية النهاردة من اهم توصياتنا لاولادنا بلاش الخلطة الزيادة بلاش ابنك يتعلق ببنت غير مسيحية ونندم بلاش بنتك تذاكر مع ناس يعني مش مننا وبعد كده نندم خلينا في حدود الخلطة الزيادة خطر فلا نعطي بناتنا لبنيهم ولا أولادنا لبناتهم وشعوب الأرض الذين يأتون بالبضايع وكل طعام يوم السبت للبيع لا نأخذ منهم في سبت ولا في يوم مقدس ثاني التزام وعدوا بيه ايه ان يوم السبت لا هنشتري ولا هنبيع طبعا الوثنيين عاوزين يبيعوا ويشتروا قالوا احنا مش هنشتري ولا هنبيع ولو جم لغايه عندنا مش هنبيع ونشتري منهم وأن نترك السنة السابعة من ضمن التوصيات برضو في حاجة اسمها سنة السابعة السنة السابعة يريحوا الأرض من الزرع لأنها تاخد فكرة السبت بالظبط بس السبت هنا السنوي يعني كل سابع سنة يريحوا الأرض وما يزرعوش وما يشتغلوش ويعيدوا السنة دي لربنا ولا في يوم مقدم وأن نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين في السنة السابعة إذا كان في دين على واحد يسقط يقع ينتهي أجله فطبعا كل الكلام ده ما كانش بيتنفذ لكن لو جت عليه السنة السابعة المديون اللي ما قدرش يسدد خلاص ما يسددش ودي كانت دايما إشارة إلى عمل النعمة والرحمة والعهد الجديد والغفران وأقمنا على أنفسنا فرائض أن نجعل على أنفسنا ثلث شاقل كل سنة لخدمة بيت إلهنا كان في نظام زمان ان كل بيت يقدم تلت شاقل سنويا يعني فلوس زي زي عشور كده عشان خدمة بيت الرب الحاجات دي كلها كانت وقفت هيرجعوها تاني ان كل بيت يلتزم بحق بيت ربنا لخبز الوجوه والتقدمة الدائمة والمحرقة الدائمة والسبوت والأهلة والمواسم والأقداس وذبائح الخطية للتكفير عن إسرائيل ولكل عمل بيت إله وألقينا قرعا على قربان الحطب بين الكهنة واللاويين والشعب لإدخاله إلى بيت إلهنا حسب بيوت أبائنا في أوقات معينة سنة في سنة لأجل إحراقه على مذبح الرب إلهنا كما هو مكتوب في الشريعة كل الكلام ده اللي يرجع له في سفر اللاويين يقراه إنه في نظام إن كل سبت يبقى مسؤول عن تقديم الحطب والتقدمات شهر في السنة وتبقى دايرة على الأسباط ال 12 فعملوا قرعة عشان يبتدوا مين السبت اللي هيبتدي الخدمة أو يقدم التقدمات للاويين ولإدخال باكورات أرضنا وباكورات ثمر كل شجرة سنة في سنة إلى بيت الرب برضو كان في طقس قديم حاجة اسمها طقس الباكورة أول قطفة من أول حصاد دايما تروح للهيكل كانوا يسموه عيد الحصاد أول قطفة يشيلوها ويودوها الهيكل كشكر الربنا وأن نأتي بأوائل عجيدة ورفائعنا وأثمار كل شجرة من الخمر والزيت إلى الكهنة إلى مخادع بيت إلهنا وبعشر أرضنا إلى اللاويين واللاويين هم الذين يعشرون في جميع مدن فلاحتنا اللي يرجع لسفر يشوع يكتشف ان اللاويين اتوزعوا في كده في مناطق كتيرة عشان الشعوب تعشر لهم يعني تديهم في ايديهم العشور وهم يقوموا بخدمة المذبح هيك ويكون الكاهن ابن هارون مع اللاويين حين يعشر اللاويين ويصعد اللاويين عشر الأعشار إلى بيت إلهنا إلى المخادع إلى بيت الخزينة يعني الكهنة مشرفين على النظام ده عشان ياخدوا العشور من كل الأسباب لأن بني إسرائيل وبني لاوي يأتون برفيعة القمح والخمر والزيت إلى المخادع المخادع اللي هي المخازن يا جماعة وهناك آنية القدس والكهنة الخادمون والبوابون والمغنون ولا نترك بيت إله إصحاح 11 هحكوا لكم لأنه كله أسماء سكن رؤساء الشعب في أورشليم وألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكنة في أورشليم مدينة القدس والتسعة الأقسام في المدن وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكنة في أورشليم إيه اللي حصل؟ أغلب اليهود كانوا عايشين بره أورشليم أورشليم عاوزة تعمر فكانوا عاوزين يزودوا عدد أورشليم فقالوا كل سبت يجيب عشره ويجي يسكن في أورشليم بعض الناس كانت حاسة أورشليم مهدومة ومحروقة وليهم أراضي بره وبتاع مش عاوزين يسكنوا فعملوا قرعة في نفس الوقت في ناس اتبرعت وقالت احنا نسكن في أورشليم فهيذكروا أسماء الإصحاح كله عبارة عن أسماء الناس اللي من كل سبت اللي وقعت عليها القرعة أو رضيت بخطرها إنها تسكن في أورشليم وتعمر أورشليم كونهم اتذكروا في الكتاب المقدس دي إشارة لفكرة مهمة بعيدة إنه في ناس مش عاوزة تعيش في الكنيسة في ناس رافضة تعيش في أورشليم في ناس عاوزة تفضل بره أورشليم عشان ما تلتزمش لأن اللي هيقعد في أورشليم هيلتزم بالنظام والطقس والالتزامات الروحية ففي ناس عاوزة تبعد عن الكنيسة عشان تغلط براحتها فكونهم ذكروا الأسماء بالاسم كل عيلة هتسكن جوه أورشليم بتفكرنا إن أسمائنا مكتوبة في سفر الحياة تقول ما احنا ملتزمين بجو الكنيسة وماسكين في الكنيسة وعايشين مع ربنا كأن ده إشارة إلى مكاننا الطبيعي في الآخر في أورشليم السماوية وأسمائنا مكتوبة في سفر الحياة إصحاح 12 إصحاح 12 هيكلمنا عن تدشين سور أورشليم السور اتعمل والدنيا اتنظمت والخدمة رجعت والأعياد ابتدت والحكاية بقت حلوة قوي لكن في حاجة لسه ما اتعملتش السور ده ما اتدشنش فيبتدي الأول يقول إيه هؤلاء هم الكهنة الذين صعدوا وابتدى يحكي واللاويين بعدها و... ونوصل لعدد 28 على 27 على طول لأن كل اللي فات برضو أسماء من المسجلة عند أورشليم وعند تدشين سور أورشليم طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم هيحصل بقى إيه طقس جميل قوي ودقيق قوي هيجمعوا كل اللاويين على السور اللاويين دول اللي هم المرتلين والشمامسة وكده وقصادهم الكهنة ونحامية في جنب وعذرة في جنب ويلفوا السور كله داير داير ويفضلوا يسبحوا ويرتلوا ويردوا على بعض يرابعوا بعض على مدى السور كله واخدين بالكم عشان يحس يعني يفهمونا معنى السور ده عبارة عن سور صلاة أو سور تسبيح فهيفضل هيحصروا هيقفوا على السور من كل ناحية ويفضلوا يسبحوا ويرابعوا بعض فبيقول عند تدشين السور طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم جمعوا كل اللاويين ليأتوا بهم إلى أورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعيدان فاجتمعوا بنو المغنين من الدائرة حول أورشليم ومن ضياع كذا ومن بيت كذا و... لأن المغنين بنوا لأنفسهم ضياعا حول أورشليم وتطهر الكهنة واللويين وطهروا الشعب والأبواب والسور وأصعدت رؤساء يهوذا وأصعدت ده نحمية بيقول على السور وأقمت فرقتين عظيمتين من الحمادين الحمادين يعني اللي بيرفعوا الحمد من المسبحين يعني ووكبت الواحدة يمينا على السور نحو باب الدم وسار وراءهم هشعيا ونصف رؤساء يهوذا وشوية أسماء تانية ومن بني الكهنة فلان وفلان نوصل لغاية عدد 36 يقول بآلاف غناء داود رجل الله يعني ابتدوا كمان يسترجعوا طريقة داود في الترنيم والتسبيح كان في آلات كتيرة بيستخدمها داود في التسبيح لما تقروا آخر مزمور لداود اللي بنسبح بيه نقول سبحوه بدف ببوق برباب بالقيصارة كل دي أدوات كانت مستغلة في خدمة التسبيح فرجع كل أدواته كان بيقول عليها أدوات داود أو آلات داود وعذرة الكاتب أمامهم يبقى عذرة هياخد جنب ونحامي هياخد جنب وكلهم هيسبحوا مع بعض وإن كان نحامي ما يعتبرش من الكهنة واللوين وعند باب العين الذي مقابلهم صعدوا على الدرج مدينة داود عند مصعد السور فوق بيت داود إلى باب الماء أماكن عشان ما ندخلش في التفاصيل والفرقة الثانية من الحمادين وكبت مقابلهم وأنا وراءها ونصف الشعب على السور من عند البرج إلى السور العريض ومن هنا لهنا فوقف الفرقتان من الحمادين في بيت الله وأنا ونصف الولاة معي والكهنة وصلنا لغاية 43 يقول وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا يعني قضوا يوم كامل يدشنوا الهيكل التدشين عبارة عن يذبحوا ذبايح لأن التدشين دايما في علامة الدم لأن الدم إشارة للفداء والفداء يقدس الإنسان لغاية النهاردة خدوها بعض الناس ويذبحوا ذبيحة لما يعملوا بيت جديد ولا طبعا الفكرة بطلت بالمسيح المسيح له المجد هو الفادي ودمه معانا على المذبح ويشفينا ويقدسنا الذبيحة الحيوانية ما بقتش طقس مسيحي كل ناس عاوزة تعملها تبرع للناس الغلابة ماشي لكن ما نقدرش نقول انها طقس مسيحي ان الواحد لازم يذبح ويحط الدم كده على الابواب والحاجات دي مش بتاعتنا الكلام الكلام ده مش بتاعنا لان احنا الدم خلاص عايشين بدم المسيح ولينا ايمان فيه وبنتناول جسد ودم ربنا لكن ما عندناش قيمة للذبيحة الحيوانية خلاص ما عادتش ليها قيمة دلوقتي وذبحوا ذبائح عظيمة وفرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما وفرح الأولاد والنساء أيضا وسمع فرح أورشليم عن بعد الكلمة دي اتقالت عارفين امتى اتقالت برضو يوم حد الزعف ان صوت المسبحين اتسمع من بعد طويل قوي اللي كانوا بيهتفوا ورا المسيح وصلنا في الأعالي معنى كده الفرحة كانت شديدة جدا وصوتهم عالي قوي لدرجة على بعد الأميال الصوت كان جايب واضح من كتر الفرح والسلام وتوكل يعني تتعين وكلاء في ذلك اليوم أناس على المخابع للخزائن والرفايع والأوائل والأعشار اللي يجمعوا فيها من حقول المدن تاخدوا بالكم حامي عمال ينظم كل حاجة العبادة والمخازن ونظام الأسباط ونظام الصور ونظام التسبيح واللويين كل حاجة يعمل لها سيستم وينظمها كويس ويحط لها رئيس وهو مش عاوز يمسك حاجة يفضل هو ايه عشان يتابع بس عشان هو عارف انه ممكن يمشي في اي لحظة هو هيتسحب تاني ويرجع شوشا ويرجع تاني ساقي الملك فهو عارف ان وقته قليل فعاوز كل حاجة تستقر من غيره برضو ميزة الخادم الشاطر الدبت لازم يعمل حساب انه هيمشي ولازم دايما يفتكر كده ان الخدمة لازم تمشي من غيره ولازم تمشي بغيره فبالتالي ما يبقاش ماسك كل حاجة في ايده يوزع ويبقى فرحان ان الدنيا ماشية من غيره حارسين لأن يهوذا فرح بالكهنة واللويين والواقفين حارسين حراسة إلههم وحراسة التطهير وكان المغنون والبوابون حسب وصية داود وسليمان ابنه لأن في أيام داود وعساف منذ القديم كان رؤوس مغنيين وغناء تسبيح وتحميد لله يعني ابتدوا يجمع يرجعوا الجو بتاع زمان مسبحين طول الليل وبوابين حرس ونظام الهيكل في عز وقت سليمان وقت داود رجع تاني داود ما كانش بهيكل كان خيمة الاجتماع سليمان كان عمل الهيكل لكن كان في نظام محكم جدا وكان في تسبيح مستمر في الهيكل كل ده ابتدى يرجعه نحم وكان كل إسرائيل في أيام زربابل وأيام نحمية يؤدون أنصبة المغنين والبوابين أمر كل يوم في يومه وكانوا يقدسون للاويين وكان اللاويين يقدسون هنا يقدسون يعني ايه يعني يقدموا الذبيحة لإيد اللاويين واللاويين يقدموا الذبيحة للكهنة والكهنة هم اللي يرفعوها فهنا يقدسون يعني يقدمون ما ما هو مقدس لكن المسؤولين عن التقديس الكهنة برضه آخر إصحاح بقى في نحامية لأن في موقف جديد هنا في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى في أذان الشعب خلي بالكم هم كل ما يقروا حاجة ينفذوها برضو دي تدينا درس مهم ليه ساعات احنا نقرا نقرا نقرا ما نعملش حاجة ونعرف كتير قوي وما نعملش حاجة الناس كان عندها من الحماس كل ما تعرف حاجة تعملها كل ما تسمع درس تتنفذه كل وصية جديدة أو فريضة جديدة يروحوا يطبقوها فكانوا مجتهدين فعلا فكبروا بسرعة قوي في الروحيات واتظبطت الدنيا بسرعة بسبب حماسهم الديني وطاعتهم لوصية ربنا قالوا ايه تاني قرئ في سفر موسى في اذان الشعب ووجد مكتوبا فيه ان عمونيا ومؤابيا لا يدخل في جماعة الله الى الابد مين دول في شخصيتين يعني اسمين متعبين جدا في تاريخ الشعب اليهودي وفي تاريخ العهد القديم لو افتكرت زمان لوط لما ساب ابونا ابراهيم وراح سدوم وعمورة طلع منها في الاخر خسران كل حاجة حرقت سدوم وعمور حتى مراته بقت عمود ملح طلع هو وبنتين اتنين البنتين دول اتربوا في جو كله اباحية سدوم وعمورة كله افكار شاذة وافكار جنسية دنسة فراحوا عملوا حاجة وحشة جدا بسبب الدروس اللي اتعلموها على يد الوثنيين نيموا ابوهم بالخمرة وكل واحدة منهم عرفت أبوها وجابت منه عيل فواحدة جابت مؤاب واحدة جابت عمون واخدين بالكم فأصبح بنو مؤاب وبنو عمون دول رمز للشر من من بابه كده لأن هم جايين غلط وجايين بطريقة غلط وجايين مبنيين على فكر وثني إباحي دنس وكان دايما في عداوة بين اليهود وبين العمونيين والمؤابين لما كانوا اليهود يسيبوا ربنا وينسوه كانوا يختلطوا في الشعوب اللي حواليهم ويتجوزوا منهم فياخدوا من بنات مؤاب ومن بنات عمون ويختلطوا ببعض خلطة غير روحية فكان ربنا منبه على موسى من بدري قوي انه آه طبعا هنا آه هتقولوا موسى طبعا بعد لوط عشان تبقوا انتوا فاكرين يعني يعني الكلام ده كان في موسى كانوا بقوا شعب لا لوط ده وقت ابراهيم قبل موسى ب 400 سنه فساعتها مؤاب وعمون دول ما كانوش عايشين ده كان عندهم شعب ولادهم يعني فقالوا ما يدخلش منهم حد ابدا في جماعه ربنا لانهم لم يلاقوا بنو اسرائيل بالخبز والماء اللي حصل بقى وموسى معدي بالشعب في سينا ولاد عمون وولاد مؤاب كانوا بيعطلوهم وبيعندوهم مش بس يعني الفكرة القديمة هم كمان كانوا ضد شعب الله أثناء مروره في سينا بل استأجروا عليهم بالعام قصة بالعام لو تفتكروها كان ملك مؤاب هو اللي راح قال بالعام العن الشعب ده عشان عاوز اغلبه فقام بالعام قال له لا ما بعرفش العن وفي الاخر قال له عاوز تضيعهم من ربنا دخل وصيهم الفساد والاباحيه وبنات وثنيات يخليهم يقعوا في الزمن ربنا يغضب عليهم فكانت مشورة بالعام مشورة سيئة جدا تدل على الإباحية والفساد برضه فبيقول هم اللي استأجروا عليهم بالعام لكي يلعنهم وحول إلهنا اللعنة إلى بركة لأن بالعام جه يلعن بارك في الأول لأنه قال له أنا مش هقدر أقول غير اللي ربنا بيقوله ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللي في إسرائيل طبعا فعلا لما سمعوا الوصية دي راحوا كل الناس الغرب دول طلعوهم من الشعب وطردوهم اللفيف يعني اللي هم زي ما تقولوا الحسالة أو العينات دي كلها طلعوها يعني لكن كان في مصيبة تاني وقبل هذا كان الياشيب الكاهن المقام على مخدع بيت إلهنا قرابة طبيا قد هيأ له مخدعا عظيما حيث كانوا سابقا يضعون التقدمات والبخور والآنية وعصر القمح والخمر والزيت فريضة للاويين والمغنين والبوابين ورفيعة الكهف وفي كل هذا لم أكن في أورشليم حصل بقى ايه نحمية غاب شوية ليه هيقول اهو لأني في السنة الثانية والثلاثين لأرتحشست ملك بابل دخلت إلى الملك يبقى رجع في سنة 32 بقى بعد 12 سنة كان رجع للملك وبعد أيام استأذنت من الملك وأتيت إلى أورشليم يعني هو راح لغاية الملك قعد كم يوم بس هناك وقال له ارجع تاني من فضلك قلبه برضه في أورشليم عاوز يخدم في أورشليم فالفترة اللي غابها دي شهر ولا كام شهر دول أو يمكن أقل أو أكتر لما رجع لأورشليم لقى حاجة وحشة أوي لقى اليشيب ده ده كاهن قديم ذمته واسعة أوي كان مدي أرابة لطوبيا الجبع العموني ده كان سهره كان في نوع من الجواز بين ولادهم فلما غاب نحامية طوبيا راح خد جوه المخازن بتاعة الهيكل مخدع أو مخزن يحط فيه حاجته واخدين بالكم جوه الح- ال- ال- الأماكن المقدسة لأن اليشيب يعني ما فيش مانع اللي يدفع ياخد وبعدين في معرفة وفي قرابة وكده فبيقول حيث كانوا سابقا يضعون التقدمات يعني ده مخزن أساسا للهيكل المفروض يتحط فيه التقدمات والبخور والأواني فهذا بس اتباع لواحد آه، يعني بعيد خالص عن ال- عن ربنا والكنيسة فأتيت إلى أورشليم وفهمت الشر الذي عمله اليشيب يعني عرف حكاية أنه اليشيب عمل عملة سوداء لأجل طوبيا بعمله له مخدعا في ديار بيت إله طبعا من أسوأ الأمور أن واحد يتاجر في أمور الدين لحساب الأغنياء أو لحساب الناس اللي ملهاش علاقة بربنا دي بتخلي آه، آه، الأمور المقدسة ترخص وتعنين الشعب كله إذا كان طوبيا العموني هيدخل الهيكل ويطلع وبقى له مخزن خلاص محدش هيحترم الهيكل ولا ال- ولا شغل الهيكل هتبوظ الدنيا فلما رجع نحامية وعرف الموقف ده آه، اتضايق جدا وساءني الأمر جدا وطرحت جميع آنية بيت طوبيا خارج المخدع ما بيهموش حد قام طلع كل الكل- التخزين اللي جابه طوبيا ده ورماه بر زي ما المسيح فاكرين نظف الهيكل وما كانش يعني يهمه حد كان نحامي عمل كده قبل كده لما لقى ان الكلام ده غلط ومش في مكانه طرده كله بره الهيكل وأمرت فطهروا المخادع ورددت إليها آنية بيت الله مع التقدمة والبخور رجعوا تاني مخزن تبع بيت ربنا في حاجة ربنا وعلمت أن أنصبة اللاويين لم تعط في الفترة اللي غابها شوفوا مجرد غاب فترة كل ال- الفرام طلعت الصغيرين دول اللي خايفين منه عاوزين يبقى لهم منظر ط- طلعوا يلخبطوا تاني فيا عيني في الشهرين اللي غابهم دول نصيب اللاويين اللي كان بيجي من كل الأسباط الأسباط آه، طنشوا عليه ليه لأن مفيش محامية تشوفوا بقى هنا القائد القوي اللي وجوده لوحده بيخلي الناس كلها تلتزم مجرد غاب شهرين ثلاثة الناس كلها ابتدت تفاصل في الحق بل هرب اللاويون والمغنون عاملوا العمل طبعا اللاويين يعني مش هيقدروا ياكلوا ولا هيلاقوا ياكلوا فسابوا بقى وراحوا اشتغلوا في ال- في الفلاحه بقى هيعملوا ايه طيب ما هو ال- الخدمه مش هتاكلهم فكل اللي بناه هيوقع كل اللي عمله في السنين اللي فاتت هينهار لو مفيش متابعه والمغنون عاملوا العمل كل واحد الى حقله فخاصمت الولاة امسك بقى الولاة اللي كان سايبهم وبهدلهم بقى لان قال لهم انتوا مسؤولين عن اللي بيحصل ده انا موضب السيستم قبل ما امشي ليه فوتوا ليه تهاونتم وقلت لماذا ترك بيت الله ليه سبتوا بيت ربنا بعد ما وضبنا كل حاجة فجمعتهم وأوقفتهم في أماكنهم وأتى كل يهوذا بعسر القمح ابتدى بالسبط بتاعه عشان محدش يقول له إيه أنت أصلك يعني بت مي السبط عن سبط فابتدى بسبط يهوذا طلع العشور كلها للاويين على طول عسر القمح والخمر والزيت إلى المخازن وأقمت خزنة على الخزائن خزان يعني شلمية الكاهن وصادوق الكاتب وفدايا من اللوين وبجانبهم فلان وفلان لأنهم حسبوا أمناء وكان عليهم أن يقسموا على إخوتهم يبقى جاب واحد مخزنجي كويس وعين الناس اللي هتوزع الكلام ده علويين بالتساوي اذكرني يا إلهي من أجل هذا فاكرينها افتكرني يا رب عشان الحكاية دي ولا تمحو حسناتي واضح بقى ان اللغة هنا من شخص متواضع بيقول له انا اللي بعمله ممكن يتمسح يا رب لكن انت لا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت الهي ونحو شعائر معنى كده كل اللي بيقدم خدمة لبيت ربنا مهما كانت صغيرة مرصودة عند ربنا كل اللي بيشيل كرسي عشان خاطر بيت ربنا له قيمة عند ربنا وشغل بيت ربنا فيه كتير من النظام والنظافة وكل ده مهم لأن ده حاجة في الجزء ده كان بينظم وبيوضب لكن كل ده كان مهم عند ربنا وفي تلك الأيام دي آخر إصلاحات بيعملها نحامية بقى رأيت في يهوذا قوما يدوسون معاصر في السبت يعني ايه يدوسون معاصر كانوا زمان يعصروا ازاي كانش في معاصر الكتريك يعني كانت المعاصر ساعات يوقفوا العمال وبرجليهم كده سوري يعني يقعدوا يدوسوا على العنب والكرم ويفعصوه عشان يطلع اللي جوه الميه اللي فيه فكانوا يدوسون معاصر في السبت ويأتون ومش بس كده بحزم ويحملون حميرا يعني بيعملوا شغلهم عادي بيعصروا ويحملوا الحمير ويجمعوا الحزم شغل الفلاحة بقى العادي وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام يعني إيه قفشهم وهم بيبيعوا قال لهم في يوم سبت وإيه وجههم وهم بيبيعوا في يوم السبت والسوريون طبعا السوريون دول ناس مش مش يهود فما يصدقوا يستنفعوا في يوم السبت الساكنون بها كانوا يأتون بسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا وفي أورشليم فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت ألم يفعل آباءكم هذا فجلب إلهنا علينا كل هذا الشر وعلى هذه المدينة وأنتم تزيدون غضبا على إسرائيل إذ تدنسون السبت قال لهم مش ربنا سبق وغضب لما كسرنا السبت انتوا ليه بتكسروا السبت مرة واحد فلسطيني كان قال لي كلمة مسلم يعني فقال لي بس زمان قبل ما أكون كاهن يعني ما اعرفش مدى يعني تعجبكم ولا لا بس هي ما بنساهاش ابدا فكان بيقول لي يا فلان هيفضلوا اليهود احسن من المسيحيين ومن المسلمين لان اليهودي ما يكسرش السبت المسلم بيكسر الجمعة والقبطي بيكسر الحد هو في ذهنه كده قال له هيفضل اشطر هيفضلوا اشطر مننا لانهم عندهم السبت ده محدش يدوس عليه ابدا انتوا اقباط ما بتحترموش الحد واحنا ما بنحترمش الجمعة ده كان تفكيره يعني واخدين بالكم فدايما افتكر الكلمة دي لان الحقيقة عقيدة الحد عقيدة يعني تقديس يوم الحد يوم الرب دي عقيدة إن كنا بنقول مش لازم الحرف لكن كمان العقيدة أو الوصية مهم إن يوم الحد يبقى بتاع ربنا دي وصية ربنا فإذا كان اليهودي بيحترم السبت بالحرف خلينا احنا نقدس الحد مش لازم بالحرف بس يبقى مقدس يبقى يوم الرب يوم القداس والتناول والخدمة والقراية وال... وكل حاجة روحية لكن مش يوم ال... اليوم المفتوح يعني فهنا زعل قوي ان هم داسوا على السبت وكان لما اظلمت ابواب اورشليم قبل السبت شوفوا بقى جه في الجمعه اللي قبلها عمل الاتي اول ما دخلت طلع للحراس قال لهم تقفلوا الابواب 24 ساعه الباب ده ما يتفتحش وعدى على كل البوابين والحراس قال لهم محدش هيفتح الباب لمدة 24 ساعة اورشليم مقفولة لحد هيدخل ولا هيطلع ومحدش هيبيع ويشتري منتهى الحزم والجرأة فجاء قبل السبت على طول اني امرت بان تغلق الابواب وقلت الا يفتحوها الى ما بعد السبت واقمت من غلماني على الابواب حتى لا يدخل حمل في يوم السبت ما تدخلش اي حاجه يوم السبت فبات التجار وبائعوا كل بضاعة خارج أورشليم مرة واثنين طبعا اللي بيجوا يوم السبت يبيعوا من بره دول فضلوا ملطوعين لغاية ما فتحوا لهم يوم الحد مرة واثنين الأسبوع والتاني هو ماشي كلامه فأشهدت عليهم وقلت لهم طلع لهم بقى في ثالث أسبوع قال لهم لماذا أنتم بقيتون بجانب السور حكايتكم ايه اللي مخليكم تباتوا جنب السور ان عدتم فاني القي يدي عليكم يعني ايه لو رجعتوا تاني هنمسككم المره الجايه بقى يعني وراهم العين الحمراء شويه عشان يخافوا ومن ذلك الوقت لم يأتوا في السبت وقلت للاويين أن يتطهروا ويأتوا يحرسوا الأبواب لأجل تقديس يوم السبت وصل اللاويين قال لهم دي مسؤوليتكم من بعد ما فيش حاجة تطلع السبت واللي تدخل السبت قبل السبت يوم مقدس ما فيهوش تجارب وبهذا أيضا اذكرني يا إلهي كل ما أعمل حاجة أقول له يا رب افتكرني يا رب أنا رجعت السبت أهو ورجعت الناس تحترم السبت فافتكرني وترأف علي حسب كثرة رحمتك واضح أنه اذكرني دي من قلب متواضع بيقول له يا رب افتكرني وارحمني حسب كثرة رحمتك آخر بقى تصليح عمله كانت حاجة مهمة قوي في تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات وعمونيات ومؤبيات ساكنوا يعني اتجوزوا لقى بعض اليهود خدوا ستات فلسطين أشدوديات أشدودي تبع فلسطين وعمونيات من عمون ومؤبيات من مؤاب فلقى كتير من اليهود راحوا اتجوزوا ايه من نساء الامم وعاشوا معاهم ونص كلام بنيهم اللي يوجع اكتر ويغيظ ان عيالهم بيتكلموا لسانهم معوج ما بيعرفوش عبري نصف كلام بنيهم باللسان الاجدودي ده لو كان جالنا هنحمي اليومين دول كان يا عيني جاله ضغط وسكر وحالته حال لان احنا ما بنعرفش قبطي خالص دلوقتي يعني كان زعل قوي ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي زعل جدا بقى عيالهم لدرجة ما يبقوش عارفين لغة اليهود ويتكلموا أجدودي يعني تبع الفلسطيني بل بلسان شعب وشعب يعني من لندة للندة فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أناسا فوتوها دي ونتفت شعورهم هو هنا مقصود بيها ايه قد كده كان شديد قوي في الخطية دي لأنه ده تنازل خطير أن الناس تعاشر أهل العالم ويختلطوا ببعض وياخدوا لغتهم وياخدوا أخلاقهم وياخدوا طباعهم خلاص راحت الهوية راحت الديانة كلها راح العهد اللي مع ربنا واستحلفتهم بالله قائلا لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم أليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله قال لهم ده دي بالذات غلطة احنا يعني شفناها قبل كده في سليمان سليمان اللي ما جاش زيه أبدا غلط الغلطة دي في آخر حياته وأخذ لنفسه نساء وثنيات أزغم قلبه عن عبادة الله سليمان اللي كتب الأسفار الحكمية وكان ممتلئ حكمة وقال اسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة إن كان شر أو خير الراجل اللي كله حكمة وكله روحانية ضاع بسبب الخطية دي طبعا ربنا توبه في الآخر ورجعه لكن يعني كانوا هيضيعوه خالص ويهلكوه فازاي تعملوا كده وكان محبوبا إلى إلهه فجعله الله ملكا على كل إسرائيل هو أيضا جعلته النساء الأجنبيات يخطئ فهل نسكت لكم أن تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد إلهنا بمساكنة نساء أجنبيات وكان واحد من بني المصيبة الأكبر أن من ولاد اليشيب الكاهن المنحل ده واحد من من ولاد ولاده من بني يهويداع ابن اليشيب الكاهن العظيم صهرا لصنبلة الحروني يعني ايه واخد من الجماعة الامميين دول فطردته من عندي مفيش مجاملة هنا في الحق بقى جده كاهن مش مهم هو كده كده غلط يبقى غلط فطرده من قصاده واذكرهم يا الهي لانهم نجسوا الكهنوت وعهد الكهنوت واللويين اساءوا طبعا للكهنوت بالطريقة دي فطهرتهم من كل غريب وأقمت حراسات الكهنة واللويين كل واحد عمل على عمله ولأجل قربان الحطب في أزمنة معينة وللباكورات فاذكرني يا إلهي بالخير أختم بحاجة صغيرة بس نحمية كان شخص عادي برضه ما كانش مسؤول بمعنى كاهن أو رئيس كهنة لكن نحمية كان بيحب ربنا وبيحب الكنيسة جدا وبسبب حب ربنا وحب للكنيسة عمل إنجازات ما عملوهاش كهنة ولا رؤساء كهنة لو الواحد فيكم عنده قلب نحمي الكنيسة محتاجاه عشان ينظف حاجات كتير ويصلح حاجات كتير وينادي بحاجات صح ويرجع كل حاجة صح والكنيسة ترجع قوية وترجع مصورة لها أسوار وكل كلمة في الكتاب نحافظ عليها مهما كلفتنا روحنا حامية السخن الحار بالروح رجل الصلاة الأمين المجاهد المثابر اللي كان ما بيفكرش في مصلحته أبدا هي دي اللي احنا محتاجينها عشان نرجع كنيستنا كنيسة جميلة لا عيب فيها ولا غضب لإلهنا كل مجد وكرامة